بسم الله الرحمن الرحيم اسألوا أهل الذكر وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ بسم الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وكنا توقفنا في المرة الماضية عند ضرورة أن يسأل المرء إذا نزلت به نازلة أعلم الناس بهذا الأمر وهذه كانت سنة توارثها التابعون عن الصحابة وتعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنبياء الله ثم هناك أمر آخر وهو الرحلة في طلب العلم فصار عندنا شيئان الشيء الأول هو أن يرحل المرء إلى أعلم الناس إذا نزلت به نازلة وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب إذا نزلت المسألة بالرجل فذكر فيه حديث عقبة بن الحارث أن امرأة جاءته فقالت إني أرضعتك وأرضعت امرأتك فقال أنا ما أعلم شيئا من ذلك ثم سأل أهله فقالوا لا نعلم شيئا من ذلك فرحل عقبة بن الحارث وكان عقبة في مكة فرحل من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال يا رسول الله إن امرأة قالت كذا وكذا فأعرض عنه فأتاه من تلقاء وجهه وسأله فقال له فارقها قال يا رسول الله امرأة تقول فقال له كيف وقد قيل وفي رواية فنهاه عنها وأمره بفراق هذه المرأة فطلقها وتزوجت رجلا بعده ف هذا الرجل لما نزلت به نازلة إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه فما ينبغي لمن تنزل به مثل هذه النازلة أن يتلكأ أو يتباطأ أحيانا إنسان يستغرب لما يأتيه مثلا رجل طلق الطلقة الثالثة وشاكك فيها ومع ذلك عايش مع امراته ويأتي بعد شهر وشهرين وثلاثة ليسأل إذا كانت هذه الطلقة وقعت أم لا مع أنها الثالثة يعني التي تبين المرأة بها بينونة كبرى يعني هي لو طلقة الأولى أو الطلقة الثانية والرجل مثلا عاشر امرأته وطلع في الآخر أن الطلقة دي محسوبة عليه خلاص أهي امرأته لكن يعني ما أشهد على الرجعة مثلا خلاص الأمر بسيط لكن تكون الطلقة الثالثة ومع ذلك يدع المسألة والمرأة تدعي المسألة وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يجي وأحيانا يجي وقد طلق الرابعة والخامسة والسادسة وعايش مع مراته بقاله شهر وشهرين وسنة وسنتين إلى آخر هذه المسألة وأكثر هؤلاء الناس بكل أسف يذهبون إلى أجهل الناس بمثل هذه المسائل فيذهب لمقيم شعائر أو مؤذن في مسجد أو لمأذون شرع والمأذون الشرعي راجل أبي يوثق ويكتب لكن أغلبهم لا يعلم شيئا عن مثل هذه المسائل إنما سمع كلمة وتلقف كلمة أخرى وظن أنه فقيه وإن هو ده شغلته يطلق ويجوز فيبقى من حقه أن هو يفتي إيه في الطلاق والزواج وهذه طبعا محنة كبرى ومشكلة عظيمة أي إنسان يعرض له سؤال في دينه لا بد أن يطلب البراءة لنفسه بأن يجعل الحجة بينه وبين ربه أعلم الناس ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا الرجل ده سأل الراهب الأول قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة قال له لا فقتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم هكذا تقول الرواية الأول راهب هكذا وصف مطلق والثاني راهب عالم فأكثر الناس بتختلط عليه الأزياء لا يستطيع أن يميز العالم من شبيه العالم لا سيما إذا كان هناك حرب ضروس على أهل العلم وكثير من الناس لمجرد أن يتزيى بزي العالم صار منهم يعني النهارده العمة والككولة واخد بالك دي مثلا زي معروف ان ده زي اهل العلم واخد بالك كم من جهلة يلبسون هذا الزي بالالوف بالمئات بالعشرات المهم انه عدد يلبس هذا الزي وليس كل من تزيى بهذا الزي كان من اهل العلم ولكن منطبع عند الناس ان كل من تزيى بهذا الزي فهو من اهل العلم فالناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم ومن هنا تاتي المحنه أن يستفتى غير العالم فيفتي فلأجل هذا لابد أن تميز زي ما أنت عارف الأطباء وعارف درجات الأطباء وعارف أن في فرق ما بين عميد الكلية ورئيس القسم وما بين الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد والمعيد والممارس العام أنت عارف القصة دي كلها واخد بالك وعارف درجات الأطباء يبقى الإنسان مريض مثلا بمرض عضال يقول له روح لممارس عام ما يرضاش لا لازم يروح لأستاذ كبير ويكون أستاذ قديم وعارف ويسأل واخد بالك زي برضه اللي رايح يحج عارف فروق التذاكر وعارف ان المكتب ده اغلى من المكتب ده ومع ذلك مش عارف هو راح السعوديه ليه واخد بالك يعني عارف كل حاجه الا الحج ماشي رايح عشان يمشي ورا الناس باتوا في مزدلفه يبات عدوا مزدلفه عد وراه تاخد بالك ازاي فضاعت عليه العباده بسبب هذا الاهمال يبقى انت رجل تعلم او ينبغي ان تعلم انه لا حياه لك اذا كنت تريد الدار الاخره لا حياة لك إلا بأهل العلم وحاجتك إلى أهل العلم أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب خلاص فإذا كنت تعلم هذه الحقيقة فلا بد أن تبذل وسعك في معرفة طبقات العلماء الربانيين معارف العلماء اللي ممكن تستفتيه خمسة ستة يبقى ما لقيتش ده أسأل ده ما لقيتش ده أسأل ده واخد بالك وإنسان يزداد عجبه من واحد يقول أنا بتصل بك من شهر ويتكلم في مسألة خطيرة وعدى حدود ربنا فيها في خلال الشهر الماضي طب ليه ما سألتش أصلا أنا اتصلت وما لقيتكش أنا افترض أنا مت خلاص مش هتلاقي حل فهذا إهمال لا يعذر صاحبه به إهمال لا يعذر صاحبه به بيبقى إحنا عارفين نبحث ويبقى حياتنا طالما احنا نريد الدار الآخرة بحياتنا كلها مربوطة بهؤلاء الذين يدلوننا على الله تبارك وتعالى فلأجل هذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالوا كما ذكرت في الدرس الماضي أنهم مروا على فلان من الأنصار وفلان من الأنصار ولم يسألوه إنما قصدوا أن يذهبوا إلى عبد الله بن عمر ولأن العالم كلما كان متينا في علم أراحك أنت عارف يعني مثل الإنسان اللي هو مش محقق في العلم زي مثل الطبيب اللي مش عارف يشخص يديك أف الدواء واخد بالك دواء وبال دواء الدواء يبطل مفعول دواء تاخد بالك ازاي اه بيجرب فيك وانت اللي بتدفع الثمن اه مش عارف يحدد المساله فيقول لك اديله كذا واديله كذا واديله كذا واخد بالك والصيادله طبعا هم اللي بيكسبوا من ورا العمليه دي واخد بالك اللهم لا حسد فالمهم ان الراجل مش عارف يشخص فتدفع مثلا 200 جنيه دواء لا انا عايزك تروح تدفع 200 جنيه كشف ويديك علبة دواء ب 10 جنيه يقوم بقى الأدوية دي كلها كيماويات هتدخل بدنك يقوم أنت تستريح من العملية دي عرفت ازاي لأن كل دواء له أثر جانبي فأنت روح ادفع 200 جنيه للدكتور يديك علبة دواء واحدة وما تدفعش 10 جنيه للدكتور يديك ب 200 جنيه دواء تاخد بالك ازاي فهو الرجل اللي هو مش متين في العلم يحيرك يقول لك ايه بتساله مثلا عن سؤال يقول لك خد بالاحوط واخد بالك خلاص خد بالاحوط الاحوط معناه ايه معناه الاشد مش كده خد بالاحوط يعني الاشد خد بالاحوط يعني الاشد فلا تزال انت في شده دائما دايما واخد الايه ماشي في في العريض يعني واخد بالك ازاي تيجي تدور على يسر الدين الدين بيقول الدين يسر وانا مشدود واخد بالك وحياتي مشدوده ليه هو فين اليسر اللي في الدين مين اللي ضيعك اللي مش عارف يوصل للحكم الشرعي قال سفيان الثوري رحمه الله وقد وصف هذه الحال قال انما العلم هو الرخصه من ثقه اما التشديد فيحسنه كل احد كل الناس يقول لك خد بالاحوط خد بالاحوط خد بالاحوط انما العلم ايه الرخصه من ثقه عالم فاهم القضيه فاهم عارف كويس قوي كيف يفتي تروح تقول والله انا بشغال في شركه وصاحب الشركه راح جاب قرض ربوي خلاص وعمل بضاعه والكلام ده طب انا كرجل عامل هل انا يضيرني شيء من القرض الربوي اللي صاحب المصنع ولا صاحب المحل جابه جاب بضاعه بيه اه لو مش محقق مثلا يقول لك خد بالاحوط وسيب الشغل طب انا اسيب الشغل اروح فين واخد بالك ازاي لكن الصواب انه لا يضير شيء ده راجل جاي على بضاعة بيبيعها بضاعة حلال واخد بالك ازاي فلا يناله شيء مما فعله هذا الإنسان واخد بالك زي مثلا مرتبات الموظفين هو من مرتبات الموظفين مش بتطلع البنك المركزي أبو الربا كله ها طيب انت ايه بقى مرتبك حلال ولا حرام يجي الانسان الجاهل بقى يقول لك لا المرتب حرام ايه اللي حرمه العبرة بالعمل المباشر اللي أنت بتؤديه واخد بالك ممكن تكون في دولة أمير المؤمنين وبتعمل عمل مباشر حرام يبقى مالك حرام والدولة مسلمة مفيش علاقة في المسألة أنت عملك المباشر حلال البشر عمل حلال أعطوك الراتب ولا يهمك الصحابة كانوا بيأجروا نفسهم عند اليهود كانوا شغالين عند اليهود واخد بالك وكانوا بياخدوا الأجرة من اليهود ومعروف اليهودي بيجيب فلوسه ازاي واخد بالك فكل ما ترتقي وتطلع لطبقات العلماء انت اللي بتستريح واخد بالك وبيكون على فتوى العالم المتمكن من النور والبهاء ما لا تجده في فتوى طالب العلم او المبتدئ او الذي لم يحرر العلم وعندنا مثال والامثله كثيره ولكن لعل ان شاء الله اذا يعني في اثناء الدرس نذكر ايه هذه الامثله في مناسباتها لكن اذكر مثالا يبين قدر العالم الفاهم في سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال زر فلما رآني أي صفوان بن عسال قال ما جاء بك يا زر قال فقلت ابتغاء العلم فقال لي إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال زر له انه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء شوف الحلاوه في الله اولا اول ما صفوان شاف زر قال له ايه اللي جابك قال له العلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أهو ده الفقه أول ما شافه جاي وعارف طلب العلم اداله الجايزة إيه الجايزة؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها ده بقى لو جاي من بلاد واق الواق وجاي مكسر سيحيا بهذه البشرى واخد بالك؟ اداله البشرى على طول ليه؟ لأن الإنسان متركب فيه محبة الأجر ومحبة أن يبشر ومحبة الخير ربنا خلقه كده واخد بالك خلقه كده عشان كده تجد دايما العمل اللي له أجر الناس بتتهافت عليه والعمل اللي ما فيهوش أجر الناس بتتركه يعني شوف مثلا القطاع الخاص والقطاع العام القطاع الخاص لما مثلا يقول لك ايه احنا بنشتغل بالقطعة القطعة بجنيه واخد بالك يوم اللي بيشتغل يقول لك ايه يقول لك يفضل يشتغل طول النهار يقول لك الايد البطاله نجسه ما انا انا قاعد بقى ليه بقى اشتغل يدخله في اليوم 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه واخد بالك وتلاقي عنده حماس وشغال ليل نهار وما بيتعبش في القطاع العام تشتغل ما تشتغلش انت بتاخد مرتبك عشان كده تلاقي القطاع العام مثلا يقول لك ايه خسائر عمر افندي 100 مليون جنيه واخد بالك ونعاقب المدير بان بان احنا ننقله بنزيون واخد بالك وبتاع بنزيون خسران 100 مليون جنيه يجي عمر افندي عقوبه عرفت ازاي اه والدنيا ماشيه كده ما تلاقيش البعككه دي في القطاع الخاص القطاع الخاص ده ماشي على دراسه جدوى وناس حاسبينها صح واخد بالك وكل ما يدوا رواتب للموظفين والكلام ده الموظفين تتفتح شهيتهم وينتج ينتج واخد بالك كل ما بتديله وتريحه ينتج يبقى عنده نوع من الايه نوع من الولاء ده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على كده لأجل هذا نصب الجنة والنار وقال اللي يعمل كذا يدخل الجنة وياخد قد كده واللي يعمل كذا يدخل النار وينزل قد كده واخد بالك فمسألة الجنة والنار دي هذه مسألة الله عز وجل نصبها لما خلقه في فطر الآدميين عشان كده اللي يجي يقول لك يعني مثلا زي ما ينسب لربيعة العدوي اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك ده كلام ليس له خطام ولا زمام وكلام غلط كله واخد بالك وبكل أسف الجماعة اللي هم زي أبو حامد الغزالي مثلا في حلم الدين يسمي بقى اللي بيشتغل ويراقب الجنة والنار دول تجار يقول لك في عبادة التجار وعبادة الخواص وعبادة خواص الخواص ايه عبادة التجار يقول لك اللي بيبص للجنة والنار وهذا الكلام كلام خطير لأن فيه اتهام للأنبياء واخد بالك لما رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تقول في صلاتك فقال له أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ أنتوا عمالين تقولوا كلام كتير قوي قوي أنا ما أعرفوش لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ما بقولش أكتر من كده إنما الكلام الكتير اللي أنتوا بتقولوه ده أنا مش حافظه فقال عليه الصلاة والسلام له حولها ندندن كل الكلام الكتير اللي أنت سامعه آخرته إيه؟ نعوذ بك من النار ونسألك الجنة أدي آخرته واخد بالك إزاي فقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن يدل على أن دي غاية من الغايات أو هي غاية الغايات كيف والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إزاي يستهينوا بالمسألة دي ويقول لك لو بتعبد ربنا عشان الجنة يبقى أنت تاجر تاجر يعني إيه يعني ما بتعبدش ربنا من قلبك وهذا الكلام كله مناقض لأدلة القرآن والسنة بل العجب العاجب أن يقول إنسان هذا الكلام إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك هو هيشوف ربنا فين إذا ما دخلش الجنة ما هو لازم يدخل الجنة عشان يشوف ربنا واخد بالك ازاي فلما يقول لا إذا كنت بعبدك عشان جنتك ما تدخليش جنتك طب ما أنت مش هتشوفه واخد بالك فده كلام لا يستقيم كلام ليس له خطاب أصلاً لأن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق أن ترى الله سبحانه وتعالى والذي لن يدخل الجنة لن يرى الله سبحانه وتعالى فأنا لما أقول أسأل الله الجنة يعني أسأل الله رؤيته اللي هو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق واخد بالك فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بقى الجنة والنار وذكر العقوبات والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب والعقاب كل ده لما فطر الله عز وجل خلقه عليه من محبة الأجر والنظر إليه وقل أن تجد رجلا لا ينتظر أجرا فيفلح بل يعني أنا بقول قل كاحتراز لكن أنا بيني وبين نفسي كده أجزم جزما أن الذي لا ينتظر الأجر فاشل والأجر مش لازم يكون أجر دنيوي لأن الذي يحتسب وجه الله ما هو ده أجر يعني أنا النهاردة هعمل عمل مش هاخد عليه فلوس ولا عايز عليه حاجة أنت بتعمل إيه يقول لك لوجه الله طب ما هو ده أعظم الأجر إذا لا يوجد إنسان أصلا يمكن أن يحرك ساكنا إلا إذا علم أنه مأجور ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصحابة في الجهاد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يتقاتلون واخد بالك ولما الصحابي أخذ السهم في رقبته وقال فزت ورب الكعبة ليه لأنه عارف والصحابي اللي هو كان يعني يأكل التمرات والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو في غزوة أحد فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي عند ربي إن قتلت في سبيل قال لك الجنة قال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات ورمى بالتمرات وقتل حتى قتل يعني بيقول يعني اللي حجزنا عن الجنة هي التمرات دي ورمى التمرات في الأرض ايه اللي حفزه بقى قال له الجنه واخد بالك فده من فقه الصحابه لما تشوف واحد بقى طالب علم واخد بالك جاي من مسافات طويله وجاي لك عشان يقول لك انا جاي اسالك في مساله قل له ابشر ابشر وامل واذا كان عندك بقى بشرى من بشريات النبي عليه الصلاه والسلام لمثل هؤلاء قلها ليه كده كده بتمسح عنه التعب واخد بالك ازاي فده فقه الصحابه أول ما استقبله جاي ليه قال له جاي أطلب العلم قال له إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واخد بالك ثم بين زر ابن حبيش ما الذي أخرجه قال له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين حك يعني المسألة عنده يعني فيها إيه فيها شك مش عارف يجزم بالحكم في المسألة واخد بالك فخرج إلى صفوان بن عسال طب لماذا اختار صفوان بن عسال قال له وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن هذا هو الذي أخرجه عارف طبقات العلماء وعارف أن أعلم الناس في هذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذهب لأدون منهم لم يذهب لأدون منهم يبقى عرف يختار ده نفس الكلام اللي احنا ايه بنقوله قال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ما قالوش ايه رأيك لا قال فهل عندك عنه شيء طلب الدليل انك انت تطلب الدليل ما تسلمش عقلك لأي حد اسأل عن الدليل ليس وجوبا ولا تسأل تعنتا إنما اسأل لتستضيء ولتزداد إيمانا إن لما تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أنت بتسلم لو أنت بتحبه بتسلم ولو خالفك أهل الأرض جميعا وعندك الحديث بيبقى عندك قناعة إن أنت صح غير لما يلقي لك الفتوى ساذجة يعني عارية عن الدليل أنا لما بطلب الدليل من المفتي ما بطلبش الدليل عشان أمتحن المفتي ولا علشان أعجزه أبدا أنا بسأل الدليل لأزداد إيمان ولأن الدليل هو بهاء الإيه؟ الفتوى ولأن الناس عندها تسليم لله ورسوله تسليم باطني كده لله ورسوله كل ده بيعطي الفتوى قوة فبيقول له فهل عندك عنه شيء يبقى المرد الفتوى كلها للنبي عليه الصلاة والسلام ومهما خالفه من أحد من أهل الأرض فالقول قوله وأنا والله أتعجب من الذين يقولون إذا أفتى عالم وبكل أسف هذا الكلام مدون في الكتب التي تتكلم عن أدب الفتوى والمفتي والمستفتي يقول لك إذا أفتى عالم من الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاع والناس دول إذا قال في حاجة حرام ثم رأيت في حديث أنه حلال قال لك فخذ بفتوى العالم طب ايه مست ايه يعني ليه ناخد بفتوى العالم؟ قال لك اصل العلماء قبل ما بيفتوا بالفتوى بيجمعوا الادله في الباب. فقد يكون في مثلا دليل خاص ودليل عام، يوم يسلطوا الخاص على العام. دليل مطلق ودليل مقيد، يسلطوا المقيد على المطلق. وفي ناسخ ومنسوخ، يسلطوا الناسخ على المنسوخ. فقال لك العالم في الاصل ان هو بيلم الادله كلها وبعدين يسلطها على بعضها ويطلع لك بالايه؟ بالحكم. فقد يكون الحديث اللي انت قريت فيه انه حلال قد يكون منسوخا ها قد يكون مقيدا قد يكون مخصصا وانت لا تدري يبقى فتوى العالم اسد خلاص انا بقول مع احترام الشديد للنيه وللكلام ده هو هذا الكلام مرفوض ليه انا هنزل تحت خالص مش هتكلم بقى في وجوب اتباع النبي عليه الصلاه والسلام لان العلماء دول عارفين كده وهم الذين اصلوا هذا الكلام لكن أنا عايز أقول حاجة نزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة قول عالم آخر خلي مالك الحلال بدل ما أقول لك الحديث الحرام هقول لك الشافعي الحرام إيه رأيكم قال لك بقى يبقى أنت مقلد فقلد الأعلم والأدين والأورع من وجهة نظرك وإذا كنت أنت شافعي قلد الشافعي وإذا كنت مالكي قلد المالك ألا يعني يبقى لما يبقى قول المالك في مقابل قول الشافعي تقول لي خد بيه ولما أقول لك قول النبي تقول لي أصل احتمال يكون مخصص أصل احتمال يكون مقيد أصل احتمال يكون منسوخ طب ما أنا عايز أقول حاجة أحسن من كده وأقوى من كده هو مش احتمال العالم يكون غلطان ها لما قال مكروه ولا قال حرام مش احتمال يكون غلطان ولا معصوم من الغلط طب ليه ما أوردتش المسألة دي على قول العالم وقلت من المحتمل أن العالم مخطئ من المحتمل أن العالم لم يبلغه لا تخصيص ولا نسخ ولا تقييد ولا الكلام ده وارد ولا مش وارد وارد طبعا واخد بالك والأدلة على ذلك أشهر من أن نذكرها في هذا الباب كفاية مثلا أذكر مثال واحد رواه البياقي في السنن بسند صحيح عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن تخليل البراجم تخليل البراجم لما بين الأصابع ده في الوضوء هل تخلل كده وبتاع أصابع إيديك ورجليك ولا لا فقال مالك ليس هذا على الناس ولا أعلم فيه سنة ابن وهب بقى لما خف المجلس قال لي لمالك كيف تقول ذلك وعندنا فيه سنة قال له ما هي قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة ومش عارفين عن المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل ما بين البراجم فقال مالك له هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة إيه رأيك بقى في مالك اللي لم العلم وجمع أهو حاجة ما عرفهاش أهو واخد بالك إزاي قال ما سمعت به إلا الساعة قال ابن وهب فكان إذا سئل بعد ذلك عن تخليل البراجم يفتي بحديث المسترد بن شداد وأنا ذكرت مالك وعندنا من هو أعلى طبقة من مالك عمر بن الخطاب يا مسونا خفيت على عمر وعثمان وعلي وعلى أبي بكر الصديق كمان عرفت إزاي والشافعي بيقول ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسألة إن العالم يغلط دي مسألة سهلة أوي ومسألة واردة جدا فلماذا لم نورد مثل هذا الكلام على قول العالم وعمالين نورده على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إذا كان هناك فتوى لعالم بحرام أو حلال وعندك حديث صحيح يعارض هذا فخذ بالحديث واخد بالك الكلام ده في حالة إيه عدم وجود عالم يحل لك الإشكال لكن إذا كان في عالم موجود بتقول له والله أنا الفتوى بلغتني الفتوى عن مالك كذا أو عن الشافعي عن أي أحد من العلماء المجتهدين ولكن أنا وقعت على حديث بيخالف الكلام ده فإيه تخريج الكلام ده إزاي؟ هل العلماء بيخالفوا الأدلة؟ يقولوا لك لا أصل الو... أصل كذا أصل كذا هيخرجها لك في الآخر لكن كلامي أنا خذ بالحديث بلا أدنى تردد في حالتي إذا وجدت حديثا صحيحا يناقض فتوى لعالم ولم تجد احدا يحل لك الاشكال يبقى تاخذ بالحديث حتى تجد من يحل لك هذا الايه الاشكال وهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته وبهذا اوصانا العلماء المجتهدون جميعا كما قال الراجز في تلخيص اقوال هؤلاء العلماء وقول اعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل قول أعلام الهدى لما إيه الأئمة المجتهدين لا يعمل بقولنا بدون نص يعني هذا كلام مقبول وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالية حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة قصاراها إن لو في حديث وفي فتوى لعالم اجعل الحديث فتوى لعالم آخر ده على سبيل التنزل والا احنا لو حبينا نقرر المساله تقريرا صحيحا لما ترددنا في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فتوى العالم كائنا من كان خلاص هو ده الاصل الذي لا ينبغي ان يمتري فيه انسان فزر بن حبيش بيقول لصفوان بن عسال المرادي وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء يبقى ده طلب الدليل ولم يساله عن رايه في المساله إنما سأله هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أم لا فقال صفوان ابن عسال المرادي قال أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن لكن من جنابة أو غائط أو بول ادالوا الإيه الفتوى التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل سمعته يذكر في الهوى شيئا إذا هبت رياحك فاغتنمها إذا لقيت العالم ولقيت العالم صدره منشرح اسأل ما تسألش سؤال واحد اسأل سؤالين وثلاثة وأربعة طالما أنه إيه ان صدره منشرح لكن لقيته كده مكلح وشه كده وزهقان او تعبان او كده لا تضجره ها لا تضجره ولكن اتركه لان انت عارف الانسان كل ما يكون صدره منشرح كل ما يكون مواهبه احسن في اخراج الادله واخراج العلم والكلام ده فلما حصل الحوار ده وصفوان بن عسال مراد رضي الله عنه بشر زر بن حويش وقال له ان الملائكه لا تضع اجنحتها الى اخر الكلام وسالوا لقى منه انشراح قام سالوا ايه سالوا سؤالا اخر وكان السؤال الآخر أيضا في منتهى الأهمية قال له هل تذكر في الهوى شيئا فصفوان بن عسال لقطها على طول ما قالوش هوى إيه أي هوى تقصده هوى الزوجة ولا هوى الأولاد ولا هوى المال ولا الهوى هواية ها تسأل عن أي هوى أنت عايزه بالظبط لا هو عارف كل بني آدم له سمت ها ما يجيش بقى واحد مثلا عليه سمت العلماء والكلام ده وتيجي تقول له أي هوى تقصد ما أنت عارف عارف لونه وعارف ان اللي زي ده هو ما يطلعش الا حاجه متعلقه بالاخره برضه ودي برضه يدل على فهم الصحابه لم يساله انما اعطاه الدليل مباشره فقال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري يا محمد صوت جهوري يعني صوت عالي جدا وعمال يصرخ من اواخر ايه الركب على النبي عليه الصلاه والسلام فقال فقلت له ويحك اغضض من صوتك اولم تنهى عن هذا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي واخد بالك يبقى انت نهيت انك انت ترفع صوتك ويحك اغضض من صوتك اولم تنهى عن هذا فقال والله لا اغضض واخد بالك وعمال ايه عمال يزعق على اخر فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم انا بحب واحد قوي بس هو فوقي رجل عابد وصوم وقوم وزاهد والكلام ده وانا مكسل وتحت خال وبحبه ونفسي ابقى معاه فايه الحكم هل هنفترق ولا برضه هبقى معاه الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لان عمله ادنى من اعمالهم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته يا سلام على حسن الخلق النبي عليه الصلاه والسلام الثاني بيجعر على اخره ام رافع صوته زي صوته ليه علشان يؤنسه علشان الاعرابي ما يحسش باحراج يقول لك طب ما هو رفع صوته اهو واخد بالك وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام انه اجابه على نحو صنيع الاعراب واخد بالك زي مثلا ايه الحكايه اللي ربما اكون حكيناها في الدروس الماضيه لما اظن امير المؤمنين بيسال الشعبي او غيره بيقول له كم عطائك؟ قال ألفين قال ويحك المفروض يقول ألفان لكن قال لحن أمير المؤمنين فكرهت أن أعرب يعني امير المؤمنين غلط المفروض يقول كم عطاؤك وينطق صح فهو أم قال له ألفين وأم غلطان هو كمان مغلط نفسه عشان ما يبقاش هو يعني صح وأمير المؤمنين غلط فتبقى شكلها وحش تاخد بالك ازاي فلما غلط كانت غلطته أحسن من إصابة أمير المؤمنين وآدب يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إيه بنحو من صوته يعني رفع صوته عالي وقال له ها أم ها أم يعني لبيك أنا حاضر أنا جاهز تاخد بالك قال ها أم قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب وفي حديث أنس في الصحيحين قال فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث وقال أنس فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم وطبعا ده في دلالة على المحمدة في رفقة الصالحين يعني شوف لما يكون واحد بيحب راجل صالح راجل فاضل فإذا رفع الله عز وجل هذا الفضل يوم يرفع اللي بيحبه كمان وانتم عارفين الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره لما كان جماعة يذكرون الله عز وجل فجاء رجل يطلب حاجة من أحد الجلوس الرحمة نزل والسكينة فقال الملك يا رب إن فيهم من ليس فيه رجلك جاي الحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم عشان خاطره هنرحمه عشان خاطر اللي جاي اللي ده هنرحمه فشوف الصحبة إزاي مفيدة ده ربنا سبحانه وتعالى نوه بكلب أهل الكهف وهو وهو في الآخر كلب ها لما صحب الصالحين صحبهم ولازمهم فنوه الله به في قرآن يتلى إلى يوم يبعثون أو إلى يوم يرفع الله عز وجل القرآن من الأرض والمجاورة لها تأثير عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب وذلك ثم لا زال يحدثنا حتى حدثنا عن الباب اللي هو باب التوبة اللي ما بين عضاضتي الباب مسيرة أربعين عاما وفي رواية سبعين سبعين عاما لا يغلقه الله عز وجل حتى تخرج الشمس من مغربه فشوف بقى زر بن حبيش كيف رجع رجع بأحلى بشرتين التوبة وبشرة إيه المرء مع من أحب وخد البشرة الثالثة كمان إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فأنت لما تسأل عالم فاهم أنت بتستريح وبيعطيك جملة من البشريات وترى على كلامه من النور ما لا تراه على كلام غير المتمكن أو الذي لم يحرر العلم يبقى إذا أول درس نستفيده من هذه الجزئية هي أن نتحرى من نسأل أن نتحرى من نسأل ثم لا نخالف أهل العلم في فتاواهم حتى لو كانت على خلاف مرادنا الفائدة الأخرى هي الرحلة في طلب العلم والحقيقة الرحلة في طلب العلم إذا ذكرت إنما يذكر أهل الحديث هم الذين رحلوا ولما تفتح كل الكتب لا تجد احدا رحل وتعب مثل اهل الحديث وطبعا الرحله في طلب العلم دي سنه الانبياء والصالحين وانتم تذكرون رحله كليم الله موسى الى الخضر والحديث في الصحيح من حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل يوما إذ رقت القلوب ودمعت العيون فلما ولى تبعه رجل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك فقال له لا فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه كان يقول الله أعلم واخد بالك فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف لي به قال خذ حوتا أو نونا واخد بالك النون اسم من أسماء الايه الحوت وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي صاحب الحوت ها ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو ايه ذو النون واخد بالك النون اللي هو الحوت وأي سمك اسمه نون واخد بالك السمك اللي انت بتاكله ده اسمه ايه اسمه نون او اسمه حوت فقال له انت هتروح مجمع البحرين وعبدي هذا هناك وتاخد معاك حوت او سمكه مشويه واخد بالك اول ما السمكه ديت ترجع لها الروح اعرف ان هو في المكان ده واخد بالك فالمهم كان معه فتاه يوشع بن نون وقال له ايه بعد ما مشيوا بقى مسافه كده قال له طيب انا هنام وانت راقب الايه راقب الحوت فطبعا موسى عليه السلام نام والحوت قام ايه ربنا رد له الروح نط من المكتل وقفز في البحر مكتل حاجه زي الايه الحله كده واخد بالك فسبحان الذي احياه اول ما نزل في البحر امسك الله عليه جريه الماء زي ما يكون ايه بقى عليه ايه زي ما يكون فاترينا ازاز كده ما مشيش وقف في مكانه واخد بالك ازاي فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه فالمهم ان ايه يوشع بن نون فتاه قال يعني هصحيه خليه نايم واما يصحى قول له واخد بالك فلما صحي قال له يلا يلا عشان ندرك فنسي يقول له ايه الحوت المهم فضلوا ماشيين يوم بليله وبعدين قال له ايه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ناصر ناكل بقى قال له اه ده انا نسيت ده انت عارف مكان ما نمنا الحوت نط في البحر واخد بالك فارتد على اثارهما قصصا قعدوا يقصون ايه اقدامهم مره اخرى يعني يرجعوا تاني للمكان اللي هو هناك فاول ما راح هناك وجدوا رجلا متدثرا بايه بعباءه فالقى عليه موسى السلام فقال له وهل بارضي سلام من أنت قال أنا موسى قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم واخد بالك فقال يا موسى اعلم أنني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا خلاص أول ما بدأوا يركبوا بقى السفينة الناس اللي أصحاب السفينة عارفين الخضر العبد الصالح فأركبوه بغير أجر يركب مجانا واللي معاك كمان فلم يفجأ بقى موسى عليه السلام إلا والخضر يقلع إيه لوحا من السفينة فاعترض عليه فقال قوم حملونا بغير أجر تفعل هذا في سفينتهم فأنكر عليه وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا واخد بالك إزاي المهم إن والمركب ماشي جاء عصفور على المركب ونقر إيه أخذ كده قطرة ماء فقال له الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك مع علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر تاخد بالك إزاي الشاهد من الحديث أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لأجل أن يحصل جزئية مع اعتقادنا وهذه المسألة فيها إجماع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر لا يشك أحد في ذلك وأن موسى عليه السلام أعلم من الخضر لا يشك أحد في ذلك ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه كيف يرد العلم إليه إلى الله سبحانه وتعالى وأن هو لا يهجم على الغيب وعلى ما لا يعلم فأدبه بأن علم الخضر أشياء هي في ظاهرها مناقضة للشرع خلي بالك لأن بعض الناس الجهلة يقول لك أصل الخضر معاه علم لدني والعلم اللدني علم الباطن واخد بالك فأنتوا بتطلعوا ظاهر النص واحنا بنطلع روح النص تاخد بالك هم ايه بيطلعوا روح النص عايزين ايه يغطسوا كده وهم مطلعين يقول لك اصل ده انت ما تعرفوش اصل انت من علماء الشريعه علماء الشريعه يعني ايه يعني الظاهر واخد بالك ازاي لكن الراجل ده عنده علم لدني علم لدني يعني مخالف وعشان كده لما تقرا بقى طبقات الشعراني شعرك يشيب من الايه من العلم الباطل مش الباطن بقى العلم الباطل بتاعه واخد بالك يقول لك هو النهارده الخضر لما قتل النفس هو ده جائز موسى عليه السلام لما انكر على الخضر كان محقا في انكاره ما اعترض موسى عليه السلام اعتراض خطا مش في موضعه اعترض اعتراضا صحيحا وذلك قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ولما قلع اللوح قال له لقد جئت شيئا امرا امرا ليه لان امرا السفينه دي مثلا راكب فيها 300 400 هيفتصوا كلهم هيغرقوا يبقى الضحايا اكثر عشان كده عبر بقوله امرا ما قالش نكره الامر يعني الشيء المنتشر الشيء المنتشر واخد بالك في الحديث خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة على قول من يصحح الحديث والحديث فيه نظر من جهة صحته فرسة مأمورة يعني كثيرة النتاج بتولد على طول تاخد بالك ازاي وفي قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه أمرنا أي كثرنا مترفيه واخد بالك ازاي ففسقوا فيه وفي حديث أبي سفيان حديث ابن عباس عن أبي سفيان في مطلع سيد البخاري حديث هرقل يعني قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني يعني فشى وانتشر واخد بالك إزاي فاعتراض موسى عليه السلام اعتراض صحيح كيف يقتل لكن الخضر معاه غيب أراد الله أن يعلم موسى عليه السلام فأتى له بما يناقض الشرع الظاهر عند موسى عليه السلام عشان يقول له إن فيه علم آخر أنت لا تعلمه سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام كافر لن يسلم وإذا عاش سيكون كافرا وإذا كبر سيكون كافرا كما في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طب مين يعرف الخواتيم سبحان الله موسى عليه السلام ما عنده علم ما أعطاه الله علم أن الغلام ده هيموت كافر لكن أعطاه للخضر عرفت إزاي؟ لا القصة كلها أن الله عز وجل أراد أن يعلم موسى أن في أعلم وخلاص حتى يتواضع له ثم إن في قول موسى عليه السلام أول ما التقى مع الخضر قال له عبارة في غاية اللطف وفيها أدب لطالب العلم وإحنا إن شاء الله سنقف يمكن المحاضرة القادمة أو التي بعدها على جملة من آداب طالب العلم لما يأتي دورها في الحديث قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا شوف رغم قصر الجملة إلا أنها احتوت على جملة من الآداب الشرعية قال له هل أتبعك فجعل نفسه تابعا والخضر متبوعا وده في تواضع وهضم لحظ النفس مع فضل موسى عليه السلام على الخضر واخد بالك جعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا وده تواضع لابد للطالب أن يتدثر به وهو ذاهب لأي شيء إن شاء الله يكون الطالب أعلم من الشيخ طالما لبست ملابس التلميذ كن تلميذا يبقى ما تروحش عند الشيخ وتعمل شيخ عيب هذا مخالف لأدب الطلب بل تظل تلميذا خلاص هل أتبعك وبعدين جعل طلبه سؤالا حتى لا يهجم على الشيخ ويدي للشيخ الفرصة يجاوب عليه آه أو لا ما يقولوش أنا أنا جاي لك وحق الضيف ثلاثة أيام وأنا قاعد ما ينفعش فرض عنده ظروف افترض انه مش مهيئ انه يلقاك واخد بالك فانت لا تحرج عليه ما تقولوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ضيف ثلاثة ايام وتوقعه في الحرج لانه مش هيقدر يقول لك مش هستضيفك لان اللي قال لك مش هستضيفك يبقى مخالف للحديث يبقى ضيع الحق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حق الضيف يبقى برضه الواحد ايه يعطي فرصه هل اتبعك استفهام استفهام عايز جواب يبقى اديت الفرصه للشيخ ولم تحرج عليه واخد بالك ده اول شيء ثاني شيء أنه جعل نفسه تابعا وجعل شيخه متبوعا هل أتبعك على أن تعلمني فنسب نفسه للجهل ونسب شيخه للعلم خلاص مما علمت فقوله مما أي أنا لا أطمع أن آخذ كل علمك إنما أريد أن آخذ بعض ما عندك من العلم فهذا إشارة إلى سعة علم شيخك وانا هاخد من ما عندك خلاص كده من ما علمت وهذا بقى ايه في تحنين لقلب الشيخ كما علمت علم واخد بالك ازاي وفي اشاره الى انه لم يكن عالما ثم علم عرفت ازاي زي قوم قارون لما قالوا له ايه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك عرفت إزاي؟ فقاموا حننوا قلبه وزي حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين أبرص وأقرع وأعمى الحديث اللي أنت عارفينه لما جاء بقى الملك لكل واحد في يعني صورة عاهته القديم أتى الأبرص في صورة رجل أبرص والأعمى في صورة رجل أعمى وإيه؟ والأقرع في صورة رجل أقرع واخد بالك إزاي؟ المهم يقول لكل واحد منهم ايه يقول له ايه عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك مرة يقول له فبحق من أعطاك الشعر الحسن ويقول للثاني الجلد الحسن ويقول للثالث من رد عليك بصرك أن تعطيني ناقة أو غنمة أو بقرة أتبلغ بها في سفر يوم يجي للأبرص في صورة أبرص عشان يفكره إن هو كان كده فأول ما يشوفه قلبه يحن واخد بالك ازاي؟ انت عارف الانسان النبيل الاصيل لما يكون كان فقير ويشوف واحد فقير يوم يصعب عليه ويفتكر بقى الماضي بتاعه لما يشوف واحد يتيم وهو كان يتيم يفتكر بقى ايه اليتم بتاعه فيقوم ده يحمله عليه على انه ايه يتصدق على انه يفعل اعمال البر فهو الملك لما جاله في صورته الاولى عشان ايه يحنن قلبه واخد بالك ازاي فيقوم يستحضر الموقف فيقوم ده يساعده على انه ايه ان يتصدق او ان يحسن فهو لما بيقول له مما علمت كانما يريد ان يقول انت عليك ضريبه لم تكن عالما فعلمت فعلم مثل ما علمت عايز يقول له كده وبناها لما لم يسمى فاعله ادبا واخد بالك ازاي طب واحد يقول طيب قوم قارون لماذا صرحوا بلفظ الجلاله وما جابوش المبني لمجهول كما احسن اليك قال لك لان ده راجل خسيس ما بيفهمش اللي زي ده لازم تقوم داخل دغري كده هوت وقايلها تبقى قد كده اهو لكن لا انا ما بيفهمش واخد بالك ازاي احسن يقول يا ترى مين احسن الي ها ويقعد بقى دماغه يدور وغبي هو في الاخر مش هيفهمها برضه واخد بالك وبعدين برضه ذكر لفظ الجلاله تخويفا كمان فهم لكل مقام مقال فده موسى عليه السلام في الان متلبس بادب طالب العلم فعملها بقى لما لم يسمى فاعله لان هو ده مقتضى الايه الادب وانت فاهم بقى مما علمت انت عارف بقى مين علمك واخد بالك ازاي تقوم دي تكون اوقع في باب الادب تكون اوقع في ايه في باب الادب مما علمت رشدا كمان قال له انا اصحابك لا لتعطيني الضلال ولا البدعه انما تعطيني الرشاد اذا كانما قال علمني ما ينفعني انا انما اتبعتك لانجو زي ما عمرو بن العاص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني اريد ان ارسلك الى غزوه كذا وكذا لتحرز مالا قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك انا مش لم اتبعك عشان اخذ فلوس والكلام عايز ادخل الجنه فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح لان الرجل الصالح لما يكون معاه فلوس هياكل الغلابه والفقراء والمساكين وبيبقى ماله مش بتاعه واخد بالك ازاي فلما بيقول ما على هذا تبعتك والصحابي الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الغنائم قال ما على هذا تبعتك إنما تبعتك لأرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة فجاءه السهم حيث أشهر قال صدق الله فصدقه الله خلاص كده يبقى إذا أنت لما تروح لأي عالم العلماء اشترط عليه مما علمت رشدا أريد الرشد وأن تعطيني السنة وانك انت تكون سببا في نجاتي لا تكون سببا في هلاكي واخد بالك ازاي فشوف الجمله الاربع كلمات ديت فيها ايه فيها كل هذه الاداب فالقصد ان اول من رحل هو موسى عليه السلام نعلمه بالاسانيد الصحيحه وفي بعض العلماء بيقول لك لا اول من رحل ادم عليه السلام كما في البخاري وغيره ان الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام والمهم ان هو ايه عطس وكده فايه وجاء أو جاءت الملائكة فسلمت عليه قال الله عز وجل قم فسلم على هؤلاء النفر واخد بالك فقال لك قم فسلم أمره أن يمشي عشان يطلب العلم فالملائكة هم الذين علموا فقال لك أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام لكن رحلة موسى عليه السلام رحلة أوضح ثم بعد ذلك رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودي طبعا إيه لهم فيهم أحاديث كثيرة أجتزئ فيها بحديث أو بحديثين منها أو من أولها حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة وكان أنيس له شغلانة في مكة أو طلب فقال له إيه المهم إيه اجمع لي أخبار عن هذا الذي يقولون أنه بعث يعني يقول أنيس أنه انطلق وراث على أبي ذر فراث علي أبو ذر بيقول فراث علي يعني إيه غاب عني شوية أبطأ قال ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك أبو ذر بقى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي حتى لما عبد الله بن الصامت قال له طب كنت بتصلي ازاي؟ قال حيث يوجهني ربي. واخد بالك؟ وهذا دليل عليه على أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يجر مصارينه يعني أمعاؤه في النار لأنه أول من بدل دين إبراهيم. عليه السلام عشان كده في بعض العرب ليسوا من أهل الفترة إنما كانوا متعبدين بدين إبراهيم فكفروا به عشان دول عشان كده دول يعذبوا حتى ولا يدخلوا تحت إيه تحت أهل الفترة كان أبو ذر رضي الله عنه ممن إيه يعبد الله فأنيس أول ما راح مكة ورجع قال له وجدت رجلا على دينك برضه بيأمر به بصلة الأرحام وبتاع وبيصلي زيك بالظبط يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس طب الناس بيقولوا عليه ايه قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء وأنيس له قصة إن هو إيه يعني دخل في منافرة مع واحد شاعر كده وكسبه فكان أنيس إيه حكم أخو أبو ذر كان حكما إذا جماعة من الشعراء كده اختلفوا كده يجيبوه عشان إيه يفصل بينهما فقال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أقراء الشعر يعني مناهجه وبحوره واخد بالك إزاي إيه بحور الشعر أو الشعر بيبقى إيه بيبقى موزون تعرفين أول واحد عمل العروض وطلع بحور الشعر هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين واخد بالك أول معجم عربي وعمل بحور الشعر بطريقة عجيبة عجيبة في غاية العجب وعمل التفعيلات والكلام ده وبعدين كعادة أي علم مبتدأ ما بيكونش كامل وبعدين يأتي العلماء بعد كده إيه علشان يكملوه لكن أي شعر دايما على تفعيلات وعلى أوزان معينة وإنت لو حبيت توزن أي شعر على تفعيلات بتلاقي التفعيل عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها بالسكون واخد بالك يعني مثلا عايز تقول إيه آه مثلا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مثلا أنت بس توزنه تدي دفقات صوتية تقسم الإيه تقسم وللحري هذا أنا وقفت وقفت بالسكون ونفعت معاي وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق ده بحر الوافر مفاعلات مفاعلة مفعول وللحري مفاعلة يتي الحمراء مفاعلة إباب وللحرية الحمراء باب بكل فعول باب يعني فعول بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول كده واخد بالك كل بقى ايه كل بحر ما حوالي 16 بحر بالمجزوء بتاعه المجزوء بتاعه يعني تحذف التفعيله الثالثه في الشطر الاولاني والتفعيله الثالثه في الشطر الثاني يبقى كل ايه كل شطر تفعيلتين بس كل شطر تفعيلتين انما البحر الكامل كل شطر مثلا ايه ثلاث تفعيلات والمجزوء يعني تقوم ايه واخد حته منه واخد بالك زي مثلا مجزوء الايه الوافر ولا مجزوء الهزج ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت ها لها سبع دجاجة وديك حاء سنوس صوتي واخد بالك ازاي ده مجزوء مجزوء الوافر مفاعلة مفاعلة واخد بالك ربابة ربة البيت مفاعلة مفاعلة تصب الخل في الزيت مفاعلة مفاعلة كده يعني فأنيس كان إيه من أشعر الناس فيقوم ياخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يحطه على إيه على أقراء الشعر يحطه على بحر من بحور الشعر ما ينفعش واخد بالك إزاي يلاقي البحر مكسور يلاقي البحر إيه مكسور يعني لا يلتئم الوزن فبقول ان انا سمعت كلامه اضعه على اقراء الشعر وبحور الشعر والكلام ده فما يلتئم على لسان احد بعدي انه شعر والله انه لصادق وانهم لكاذبون ده كلام حكم مين حكم انيس المهم فابو ذر في روايه اخرى قال له ما شفيتني لما قال له ايه انه يامر بصله الارحام وعباده الله والكلام العام ده قال له انت ايه ما جبتليش اللي يشفيني فابو ذر رضي الله عنه شد بعيرا وايه وخرج من غفار إلى مكة هي دي بقى الرحلة في طلب الإيه؟ في طلب الهدى الرحلة في طلب الهدى قال فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم طبعا عارف أن إيه الدنيا كلها قايمة على النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخل المسجد الحرام قال لك إيه أنا أكلم مين أكلم مين فلا واحد جلد على عظم كده قال لك يعني ولو اكتشف أمر هيعمل فيه إيه ده جلد على عظم لو نفخته هيطير واخد بالك قال فتضعفت رجل منهم أي نظرت إلى رجل ضعيف لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما واخذلك إزاي فقال له أين هذا الذي يقولون إنه صابئ أتاري القرشيين حاطين الرجل ده فخ عشان يصطاد إيه كل اللي داخل رايح للنبي عليه الصلاة والسلام برضه يتغر فيه وفكره جلد على العظم فيقوم إيه يديلهم إشارة إن ده تبعه واخذلك إزاي فرفع صوته وقال الصابئ ودي كانت الايه علامه السر زي يفتح السمسم كده اول ما قال الصابئ قال ايه فخرجوا علي او قاموا علي بكل مدره وعظم اللي معاه عظم بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع وفضلوا ايه يضربوا فيه واخد بالك قال فرفعوني يوم رفعوني او مو بقى مو بقى فضلوا يضربوه على الارض يوم رفعوني وكاني نصب احمر من كتر الدم اللي سال عليه زي ما يكون تمثال احمر واخد بالك في حديث ابن عباس ان اللي خلصه العباس قال ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار هتموتوه غفار هيطلبوا الدية بتاعته هيقتلوك هيقطعوا لكم الطريق وانتوا التجارة بتاعتكم على غفار فتركوه ليه خشية ايه ان غفار ينتصر لأبي ذر المهم آه، يعني ايه ابو ذر بيقول انه هرب في إيه؟ هرب في زمزم وغاب 30 يوم بليله هربان عايز يقابل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يكن له طعام الا ماء زمزم قال حتى تكسرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سخفه سخفه جوع يعني تكسرت عكن بطنه يعني كرش كده وبطنه بقت طبقات طبقات واخد بالك ايه من كتر ايه الشرب اللي بيشربه قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان يعني الأمر فيها 14 إذ ضرب على أسمختهم الصماخ أو السماخ اللي هو إيه اللي هو إيه تك- تكوير الودن ده ضرب على أسمختهم يعني ناموا وامرأتين منهم أي رأيت يعني امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة صنمين صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة قال فأتتا علي في طوافهما أبو ذر قاعد وهم طبعا آه، آه، ناموا فقال لك فرصة أطلع على وش الدنيا ما هو كان هربان فين في زمزم فلما ناموا في الليلة دي قال لك أطلع على وش الدنيا بقى وأشوف بقى الإيه الكعبة والكلام ده فطلع لقى اتنين إيه ستات واخد بالك عمالين إيه يطوفوا ويدعوان إسافا ونائلة اللي هو الصنمين دول فهم بيطوفوا كده مروا على أبي ذر وهو قاعد فقلت أنكح أحدهما الأخرى ما تجوزوهم لبعض الإساف الذكر ها ونائلة الأنثى ما هو بيتريق بقى واخد بالك إزاي قال فما تناهت عن قولهم برضه قلت لهم الكلمة دي واخد بالك إزاي برضه عمالين يدعوا إساف ونائلة لفوا لفتهم ورجعوا فقال هن مثل الخشبة الهن إشارة إلى عضو الرجل واخد بالك الذكر هن مثل الخشبة ف... فولولة ولولة قالوا إيه يا لهو ها ولولوا بقى وبتاع فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي هو ومين وأبو بكر الصديق هيطوفوا في الوقت ده فلما جم عشان يطوفوا فلقوا النسوان دول بيولولوا الستتين دول واخد بالك بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما فقالت إن هذا على أبي ذر قال كلمة تملأ الفم كلمة كده ما تتقالش ها تملأ الفم يعني عيب قوي كلمة عيب واخد بالك ازاي المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى وابو ذر اول ما شافه واخد بالك ايه قال وانا اول من حييته بتحيه الاسلام قلت السلام عليك يا رسول الله واخد بالك قال وعليك ورحمه الله قال فمددت يدي نحوه فقدعني صاحبه ابو بكر الصديق قدعني يعني ايه خبط ايده نزلها يعني واخد بالك وكان ابو بكر اعلم به عرفت ازاي طبعا في حديث بقى ابن عباس قال لك ايه ان ان ابو ذر قال فطلعت بقى وايه وعلي بن ابي طالب قعد يطوف عليا ابص له وأب- وهو يبص لي وانا ابص له ومش عايز يكلمني خايفين من قريش واخد بالك فعلي بن ابي طالب يعد عليه كده ويقول اما انا للغريب ان يعرف مثواه يرمي عليه كلمتين كده مش اما انا للغريب ان يعرف مثواه فابو ذر فهمها واخد بالك فالمهم لما اطمنوا لبعض كده قال له أتريد رسول الله قال نعم قال امشي ورائي فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء أنت تمشي ورايا كأننا ما نعرفش بعض أول ما ألاقي حد من العتاولة والصناديد وراك وعايز يكشفك جاسوس يعني هقعد كده كأني بتبول أول ما أقعد يمشي على طول كأن إحنا إيه ما نعرفش بعض فإذا يعني خفت عليك أو خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء لحد ما أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم له يعني تريث وتمهل حتى أظهر فلم يصبر أبو ذر وقال والله لألقين بها بين أكتافهم وقام رايح المسجد الحرام تاني وصرخ فيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقاموا مدين له العلقة الإيه السخنة الأولانية قال انقلبوا علي بكل مدرات وعظ حتى كأني نصب أحمر ما خلص منهم إلا العباس واخد بالك وساق بقية الحديث فها هو أبو ذر رضي الله عنه يقول لأخيه أنيس ما شفيتني أي ما جئتني بالشيء الذي يشفي قلبي حتى ابتاع بعيرا ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه وكذلك البخاري والإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد روى هذا الحديث في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل آه أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال بلغني أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث لم أسمعه فاشتريت بعيرا وسرت إليه شهرا كاملا 30 يوم قال فلما جئته قلت خرج الخادم يعني فقلت له قل له جابر فقال صاحب البيت ابن عبد الله فقلت نعم قال فخرج فاعتنقني والتزمني يعني وكده فإذا هو عبد الله بن أنيس فقلت له حديث بلغني فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك واخد بالك فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا يحل لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه إيه بمظلمة إلى آخر الحديث فها هو جابر بن عبد الله يسير شهرا كاملا في سبيل طلب حديث واحد أسمعه من عبد الله ابن أنيس أما رحلة التابعين بقى وأتباع التابعين والعلماء فهي كثيرة وشهيرة ووفيرة منها حديث راه الشيخان من حديث صالح بن حيان أو صالح بن صالح عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان قال له إن ناسا يقولون إن الذي يعتق أمته ويتزوجها كالراكب بدنته يعني واحد عنده أمة واخد بالك اعتقها وتزوجها زي ما يكون واحد راكب ايه الجحش بتاعه منه فيه يعني ها منه فيه فقال له الشعبي سمعت ابا موسى الاشعري يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل كتاب امن بنبيه ثم امن بالنبي عليه الصلاه والسلام وعبد ادى حق الله عز وجل وحق مواليه فله ايضا اجران ورجل له أمة فأحسن غذاءها وتربيتها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال له الشعبي هذا هو الشاهد قال له الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة في كلمة أنا بقى مش قلت لك كلمة ده قلت لك حديث طويل عريض واخد بالك فكانت الرحلة بقى في طلب كلمة واحدة هذه كانت سنة متبعة عند العلماء ومن أشهر بقى الرحلات مش من أشهر يعني من الرحلات المعروفة رحلة بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد بن حنبل بقي بن مخلد يا جماعة مسنده أكبر مسند في الإسلام أكبر مسند في الإسلام يعني أكبر مسند عندنا الآن مسند أحمد بن حنبل حوالي 28 ألف حديث بالمكرر طبعا مسند بقي بن مخلد حديث أبي هريرة وحده في مسند بقي 5000 حديث واخد بالك وبقي بن مخلد من الأندلس رحل أربعا وثلاثين عاما في طلب العلم الرحلة الأولى غاب فيها 14 سنة والرحلة الثانية غاب فيها 20 سنة والأربعة وثلاثين سنة ماشي على رجله ما ركب دابة قط 34 سنة ماشي على رجله وجاء من إفريقيا من الأندلس لبغداد ماشي على رجله واخد بالك رايح لاحمد بن حنبل المهم ان هو بيقول ايه خرجت من الاندلس من افريقيا يعني اريد احمد بن حنبل لما دخل بغداد كانت المحنه بقى مستحكمه وكان الامام احمد قطع التحديث ما عادش بيحدث حد ولا بيعمل مجالس علم ابدا وكان الامام احمد ايه اشتد في المساله دي بحيث انه حاولوا ان يثنوه عن رايه فلم ايه يغير رايه ابدا في المساله فالمهم بيقول فلما دخلت بغداد وعلمت ان الامام احمد ايه ممنوع اغتممت غما شديدا شوف جاي من اسبانيا من الاندلس من اسبانيا جاي لحد بغداد في العراق ماشي على رجله وعبر البحر والكلام ده المهم بيقول فيه فلما اغتم غم شديد فاستاجر بيت في فندق اوضه في فندق يعني وبعدين تاني يوم راح المسجد لقى حلقه كده محترمه كده وناس كتير وبتاع فقال من هذا اللي قاعد بقى الناس بيسالوه هو بيتكلم عن الرجال ومش عارفين قالوا هذا يحيى بن معين قال ففرجت لي فرجة قلت فرجت يعني ايه برضو ايه قال فقلت له أنا رجل ناء غريب وعندي أسئلة قال سل فسألته عن بعض من لقيته من شيوخه هو فزكى بعضا وإيه وجرح بعضا فقلت له وهشام بن عمار قال أبو الوليد ثقة وفوق الثقة من خيار المسلمين لو أن تحت ردائه كبر ما ضره ذلك لخيره وبره وصلاحه واخد بالك ازاي؟ قال فهاج الناس علي وقالوا يرحمك الله عندنا أسئلة يعني أنت يكفي عليك كده قال فقمت فقلت له سؤال واحد ما تقول في أحمد بن حنبل قال فنظر إلي مستنكرا وقال مثلي يسأل عن أحمد أحمد إمام المسلمين وفاضلهم خلاص قام طالع من الجلسة دي وراح إيه لبيت أحمد بن حنبل قال فطرقت فخرج إلي فقلت له أنا رجل غريب وهذا أول مقدمي قال من أين؟ قلت من إفريقيا قال من إفريقيا؟ قلت لا بل أبعد ثم ذكرت له موضعي وأني عبرت البحر أنت عارف اللي في إسبانيا ما يعرفش يجي المغرب إلا إذا عبر إيه؟ مضيق جبل طارق فقال له إن موطنك لبعيد ولو كنت محدثا أحدا لحدثتك ولعله بلغك الذي جرى لي قال نعم ولكني رجل مجهول العين يعني مش معروف ولا أي حد يعرفني واخد بالك إزاي فلو حدثتني بحديث واحد لكان ذلك كافيا واخد بالك قال له ولا تقل لأحد ولا يعلم بك أحد من أصحاب الحديث قال لك ذلك فكان بقي بن مخلد اتفقوا بقى يأتي في زي السؤال شحات يقوم لابس عمة مزيتة ولابس جلابية مزيتة وشايل مخلة ويمسك عكاز وإيه ويعرج واخد بالك زي ويتنطط كده ويقوم جاي يخبط على الباب كده بالعصاية ويقول إيه شحات حسنة لله فيقوم الإمام أحمد فاتح له ومدخله قافل الباب خلاص فيحدثه بالحديث والحديثين والثلاثة لحد ما تجمع عند ابن بقي المخلد 300 حديث عن الإمام أحمد رحمه الله واخد بالك قال فكان أحمد بعد ذلك يذكر صنيعي وصبري على طلب العلم ويدنيني فمرض بقى بقي المخلد في الفندق اللي كان نازل فيه فعلم الإمام أحمد أن هو مرض فذهب إليه يزوره كان أحمد بقى بن حنبل رحمة الله عليه كان صار إماما صار إمام الأئمة تعرف المحنة دي بتاعت الإمام أحمد رفعته إلى الثريا كان قبل المحنة إمام في الحديث بعد المحنة صار إماما في السنة وانت تعرف عشان كده تعرف ان البلاء ما بيضرش لكن نسأل الله أن يصبرنا واخد بالك لكن البلاء ربنا بيرفع به كما في الحديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغها واخد بالك فالإمام أحمد بقى لما جاي يزوره الدنيا بحالها مع الإمام أحمد صاحب الفندق مش مصدق إن اللي ساكن عنده ده أحمد بن حنبل يعرفه واخد بالك فسمع الناس بيقولوا إمام المسلمين جاء إمام المسلمين واخد بالك فجاء الإمام أحمد بن حنبل قال بقي بمخلق قال بعد كده كان بقى كل اللي في الفندق بيخدمني حسبة لوجه الله لأن إيه؟ لأن أنا على معرفة بالإمام أحمد فشوف يعني رحلة بقي بمخلد ماشي على رجله أبو حاتم الرازي بقى له خبر أعجب وأعجب أبو حاتم الرازي برضه كان له رحلتين قال مشيت ألف فرسخ الفرسخ خمسة كيلو وزيادة على قدمي وتركت العد أول رحلة لأبي حاتم الرازي سبع سنين سبع سنين مشاهم على رجله يعني شوف هنا الخبر بتاع أبي حاتم كما ذكره عبد الرحمن ابنه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين ما رجعش لبلده غاب سبع سنين متغرب أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ولم أزل أحصي حتى تركت العد وأما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد فلا أحصيه كثرة ومن مكة إلى المدينة سرت مرارا مش مرة واحدة بقى ده إيه المشوار ده بقى سهل عليه وخرجت من البحر من قرب سلا سلا دي في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا ومن مصر إلى الرملة ماشيا والرملة دي فلسطين ومن الرملة إلى بيت المقدس ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبري ومن طبرية إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص ومن حمص إلى أنطاكيا ومن أنطاكيا إلى طرسوس كل دي بلاد ثم رجعت من طرسوس إلى حمص وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع وده من كبار شيوخ البخاري واخد بالك هو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل فسمع حديث أبي اليمان ثم خرج من حمص إلى بيسان ومن بيسان إلى الرقة ومن الرقة إلى الفرات ومن الفرات إلى بغداد ومن بغداد إلى مصر مرة أخرى كل هذا وهو يمشي على قدميه دي الرحلة الأولى الرحلة الثانية كان هو ابن عشرين سنة في الرحلة الأولى الرحلة الثانية كان ابن سبعة واربعين سنة غاب ثلاث سنين في الرحلة دي كل هذا وهو يمشي على قدمه واخد بالك في طلب الحديث وكان من خبر أبي حاتم الرازي إن النفقة بتاعته نفدت أكثر من مرة وانت عارف اللي هو عنده هذا الجد والنشاط يملق يملق يعني يفتقر يصيبه إملاق بسبب إيه؟ بسبب الغربة واخد بالك فضل ثلاث أيام ما ياكلش رفيقه قال له ها مش عايز اروح الشيخ قال له مش قادر أقوم من على الأرض قال له إيه الحكاية قال له لا أكتمك أنا منذ ثلاثة أيام ما ذقت ذواقا قال كان معاه دينار فأسهم نصين وواسان بنصف دينار فقبضت الدينار فأكلت ثم خرجت معه في طلب العلم والإمام أحمد بن حنبل كان بيأجر نفسه كان هو رايح لمعمر بن اسمه عبد الرزاق في اليمن وهو ماشي بقى في الرحلة النفدة بتاعته نفق النفقة نفدت فأرادوا أن يواسوه بأموالهم فرفض وأجر نفسه عند القافلة اللي هو طالع معاه يربط المواشي يربط الحمار مش عارف يعمل ايه الكلام ده وابى انه ايه ان يقبل هذه المواساه وكذلك ابو حاتم الرازي اجر نفسه كذلك اكثر من مره للقوافل عشان يبلغ ايه يبلغ ايه المكان الذي يريده في طلب العلم فكان كثيرا ما يملكون كثيرا ما يملكون بل قد كان الرجل منهم يبيع انفس ما لديه احيانا زي مثلا ابو الحسن الفالي ابو الحسن الفالي ده كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد كانت نفيسة باعها بستين دينارا واخد بالك ولكن من حرقته على النسخة دي كتب خمس ست أبيات شعر على الجلدة بتاع النسخة من جوه واخد بالك بيتوجع إن هو باع هذه النسخة واشتراها الشريف المرتضى بستين دينارا فلما قرأ الأبيات بتاعة الشريف اللي بتاعة أبي الحسن الفالي رق قلبه واخد بالك يقول لقد أنست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال شوقي عندها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لفقر ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني فأول ما الشريف المرتضى قرأ الأبيات دي أما رجع له النسخة بتاع الجمهرة والدائوي وترك له الستين دينار ولهم في المسألة دي عجائب وغرائب من البذل والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إيه؟ في سبيل طلب العلم وبرضو يعني البحث له صلة إن شاء الله لنذكر أيضا بعض رحلات أهل العلم في طلب العلم عشان برضو نهون على إخواننا اللي بيطلع مثلا من القاهرة يجي مثلا هنا أو يروح عندنا في كفر الشيخ وبعدين ما يلاقيش ما يلاقينيش ما يلاقيش الشيخ اللي رايح له فيقوم يزعل قوي واول ما يقابلك يعاتبك ويقول لك انا رحت وعملت وخليت وقعدت طول النهار والكلام ده انت طالما انك انت طالع محتسب الاجر لله عز وجل اعظم ما اخذته من هذه الرحله ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واعلم ان هؤلاء العلماء الكبار الذين نذكرهم وليس بيننا وبينهم رحم كانهم يعني نذكرهم اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا ونترحم عليهم أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا هؤلاء بذلوا كل ما يملكون في طلب هذا العلم وفي الرحلة لطلب هذا العلم طيب احنا نجيب يعني في عشر دقائق عن بعض الأسئلة في واحد يستحلفني بالله أن أجيب عن إيه هذا السؤال يقول الحديث اللي هو بتاع علي بن أبي طالب اللي بيتنشر وتوزع ده يا علي لا تنم حتى إيه ترضي الخصوم وتصدق ب 4000 درهم ومش عارف ايه الكلام ده هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد بعد هذا البيان أن يقول أنا أطبعه حسبة لله ها ما يعني إذا عارف أن الحديث موضوع أو زي حديث خالد بن الوليد يقول لك إيه الذي رواه قال المستغفر هذا أجمع حديث لما سأل الشيطان ما مزماره قال الغناء وما قرآنك مش عارف قال إيه كل هذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث في أو مش, مش مثله إنك في نكارته وحديث باطل حديث حفظ القرآن حديث إيه حفظ القرآن اللي بينسى القرآن وبيتفلت منه يجي ليلة الجمعة يقرأ الدخان ومش عارف ايه الكلام الحديث في الترمذي هذا حديث باطل أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه واحد بقى بيسأل لما اتكلمت أنا عن مسألة العمل المباشر انه يكون حلال ولا يضرك المال جاي منين بقول طيب يعني هو بيتكلم عن القرى السياحيه واخد بالك بيقول طيب طب ما القرى السياحيه احنا بنقول يا جماعه ضابط المساله المساله دي لان فيها تفصيل كثير وانا ما ذكرته كلام مجمل لما يكون انت عارف ان العمل المباشر اللي انت بتعمله يستخدم في معصيه الله يبقى مش حلال يعني مثلا ما يجيش واحد بيبني فندق وهيأسس الفندق فيأسس صالة قمار أو يقول أسس بار عشان لما السكرة يقعدوا يبقى قاعدين مستريحين أو اعمل للخمرة مكان هنا الكلام ده هذا كله لا يجوز ولا يحل ولو الفندق كله هتتلغي الرخصة بتاعته أو التعاقد بسبب صالة القمار يبقى يجب عليك وجوبا أن تتركها ما تقولش ما أنا بعمل كهرباء وبعمل اوض ومش عارف ايه والكلام ده واخد بالك ازاي؟ طالما ان انت لا تعلم المسألة ديت هتستخدم في ايه؟ القرى السياحية مش كلها دعارة ولا كلها فسق ولا الكلام ده في ناس برضه كويسين بياخدوا في البتاع دي وبيروحوا هناك عشان يقعدوا الكلام لكن أنا لو عارف إن في قرية مثلا زي قرى العراة لو واحد داخل لابس حتى كرافطة على العري بيعتبر عيب ها لأنه لابس عيب إنه يلبس واخد بالك فأنت عارف إن دي قرى للعراة أو عارف إن قرى للدعارة أو عارف إن قرى لشرب الخمر أو مثلا لمسابقات القمار والكلام ده وأنت عارف لا يجوز لك يبقى العمل المباشر اللي أنت بتباشره ليس حلالا مش كده لكن انا قلت ايه اذا كان العمل الذي تعمله انت حلال يجوز لك شرعا فلا تكترث بالمال الذي يصلك منه ما لم تكن عالما ان الراجل ده زي ادهم الشرقاوي يسرق من الاغنياء عشان ياكل الفقراء لا يجوز أو ادهم الشرقاوي اللي عمالين يطبلوا تمثيليه ادهم الشرقاوي وعاملينه بطل ها ادهم ده كان حرام كان يروح يسرق من الاغنياء علشان ياكل الفقراء شوف الورع البارد ده ها يا ليتها ما زنت ولا تصدقت كما يقول العرب واخد بالك ازاي يبقى ايه يبقى لما اقول العبره بحل العمل يبقى ايه يبقى الكلام واضح خلاص برضو في اخت بتسال عن حديث اذا سبق ماء الرجل ماء الانثى كان المولود ذكرا واذا سبق ماء الانثى ماء الرجل كان المولود انثى بتقول يعني عايزين نعرف سند الحديث ولا صحيح ولا لا مع ان طب الحديث بيقول ان ماء الرجل هو المسؤول عن المساله دي كلها الحديث ما بيقولش كده الحديث بيقول كان الشبه لمن سبق ماؤه انما مساله ذكر وانثى دي ملهاش علاقه دي مساله شبه بقى وبتقول ايه معنى سبق المقصود بسبق كما ورد في الحديث الاخر على اذا على ماء المراه ماء الرجل كان الشبه للمراه واذا على ادي معنى كلمه سبق فالسبق هنا يعتبر ايه؟ علو الماء، واذا على ماء الرجل كان الشبه للايه؟ للرجل، اما مساله ذكر وانثى فهذا من ماء الرجل. وبرضو السؤال عن الموانع اللي بتستخدمها النساء برضو في منع الحمل. هل يجوز ام لا؟ يعني المراه عايزه تستخدم وسيله لمنع الحمل عشان خاطر ايه؟ انها ترضع الولد او انها تستريح والكلام ده شويه، هل جائز ام لا؟ نعم جائز ما لم يثبت ان الوسيله دي مضره. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو حديث صحيح أم لا نعم حديث صحيح آه لا صلاة المنفرد خلف الصف الصورة بتاعته إن رجل رأى في الصف الأول فرجة لكن جاي من الميضة مستعجل هتروح عليه الركعة قام إيه عامل لنفسه صف ورا وترك الفرجة ولم يسدها ده بقى يعيد الصلاة ده يعيد الصلاه لأن لا صلاة لمنفرد أصل النفي إذا انصب على الذات إنما ينفي الأصل مش ينفي الكمال لا صلاة كاملة لا الأصل إن لا صلاة صحيحة خلاص إنما إذا جاء الرجل فوجد الصف مكتملا واخد بالك وكلهم في بعض يعني لازقين في بعض كويس فحينئذ يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب يشد واحد من الصف ويعمل صف كده ولا يترك لا يترك الدليل على ذلك حديث حديثان الحديث الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للرجلين إذا دخل فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم على هذه الفرجة عرفت إزاي؟ فإذا قال استهم على هذه الفرجة دل ذلك على أن رجلا يسد الفرجة والآخر يقف لوحده واضح الكلام؟ آه واضح الكلام يبقى إذا هو لو وقف وحده خلف الصف يبقى لا يدخل تحت إيه؟ تحت هذا الحديث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فما يجيش ويقطع الايه ما يجيش ويقطع الايه الصف عشان كده اذا وجد الصف مكتملا فيشرع له ان يصلي وحده طبعا هو هل ممكن بقى يوم يتخطى الصف ويصلي بجانب الامام جائز له لكنه اذا كان الصلاه في الاول ويؤمل ان واحد تاني يجي من الميضه وواحد ثالث يصلي والكلام دوت فلا جناح عليه والله اعلم حديث لا صلاه لجار المسجد إلا في المسجد هذا حديث ضعيف ومن أراد التفصيل تفصيل هذا الحديث فعليه بسلسلة أحاديث ضعيفة الجزء الأول لشيخنا الألباني رحمه الله